أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا ليت اني كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اخوتي احيانا يمضي العمر وتمر الايام ويشتهي الانسان حين يقول ليت اني ليت اني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليت اني كنت مع الصحابه رضوان الله عليهم بل يقترب من الواقع اكثر فيقول ليت اني كنت احسن من هذا ليت اني كنت افضل من هذا ليت اني ليت اني تفرغت لهذا الدين اكثر تفرغت للعباده انا بقول ان الدين ده والعمل ده والعباده دي محتاجه ناس ده همها هو ده همهم قال سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا تبتل يعني انقطع تبقى مقطوع لربنا ما وراكش غيره ما وراكش غير عبادته مفيش حاجة شغلة نفسك قول لي يعني الواحد يبطل شغله ويبطل دنيا ويبطل أكل وشرب ويقعد بس يعبد ربنا لا لا أنا بطالبك إن يبقى شغلك ده عبادة وإحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت مباشرة إنها مش مش كلام زي بيقول كده لما قلنا بر الوالدين الراجل كان بيتوسل بيقول ايه اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم يعني انت النهارده وانت رايح الشغل بتروح ابتغاء وجه الله الكريم اعملها وتبقى لله وتبقى عباده ويبقى هو ده الصح وانت بتاكل بتاكل ابتغاء وجه الكريم وانت بتنام انا قلت دايما بيبهرني حديث النبي لما اجي انام وهو بيقول ايه باسمك ربي وضعت جنبي لا اللهم اني وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت ده دعاء النوم واحد لما يجي ينام حط ينام على جنبه اليمين ويحط ايده اليمين تحت خده اليمين ويقول اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك يا نهار ابيض بنام رغبه ورهبه طب بالله عليك انت بتنام كده بتنام رغبه ورهبه بيقول له يا رب انا بنام رغبه ورهبه يبقى النوم ده عباده اللي سيدنا معاذ قال اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي يعني بيقول انا ليا اجر في النوم زي اجر قيام الليل ده اللي بينام رغبه ورهبه انت بتنام رغبه ورهبه قول لي على فكره يا عم الشيخ إيه إيه إيه انت مشكله طب وبعدين يعني آه، ط- طب نعملها ازاي دي انا قلت بمنتهى البساطه ولا مشكله ولا حاجه استعين بالله وتبرأ من حولك وقوتك انا كل ما اقوله الصبح في اذكار الصباح والمساء اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني احس ان في الكلام ده تفويض انك انت بتتبرى من نفسك لا ليك حول ولا ليك قوة ولا ليك طاقة ولا ليك قدرة ولا ليك فهم ولا ليك علم ولا ليك أي شيء في الدنيا أنت اللهم أنت خلقتني أنت خلقتني وأنت تهديني أنت تطعمني وأنت تسقي تسقيني أنت تميتني وأنت تحييني الآية اللي احنا قلنا عليها بتاع سيدنا ابراهيم نسمعها كده نسمع سيدنا ابراهيم كان كان بيتبرى ازاي عشان يوصل لقلب سليم ربنا مدحه وقال اذ جاء ربه بقلب سليم سيدنا ابراهيم اللي هو قال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اسمع كده اسمع ربنا بيقول ايه
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم معلش معلش انا اسف انا عايز قبليها الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما هي دي ده المعنى اللي انا عايزه اتعلم انك تجري يا احمد ده المعنى اللي احنا محتاجين انه يملا قلوبنا ان يا ابني مش بحولك وقوتك انا قلت لكم قبل كده القصه دي تاني ان احد الشباب شاب لسه كده على قد حاله راح يصلي عند احد المشايخ الكبار اللي بيصلي بخمس اجزاء في الركعه ويسجد قد 300 تسبيحه في السجده فالشاب لما راح وصلى تعب يعني وقف يصلي ورا الشيخ تعب قعد تعب من القعده وقف تعب من الوقفه قعد تعب من القعده وقف يقوم ويقعد خمس اجزاء في ركعه وسجده بقى يسجد شويه على جنبه ده وشويه على جنبه ده وشويه يرفع على قبه راسه وشويه يركز على مناخيره فبعد ما خلص صلاه بعت للشيخ ورقه قال له يا فضيله الشيخ اللي يصلي وراك محتاج عمود فقري من الحديد الصلب من الفولاذ ومحتاج جبهه من البلاستيك المرن عشان يقدر يركع ويسجد الشيخ قال له ببساطة بمنتهى البساطة إن كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج إلى ما ذكرت أما إن كنت تقوم بحول الله وقوته فلا تحتاج إن من يقوم بحول الله وقوته لا يحتاج أنا بتعجب إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ستين سنة وقف يصلي بالبقرة والنساء وآل عمران وابن مسعود قال لقد هممت بأمر سوء أن أجلس ورسول الله قائم قال أنا فكرت أقعد والنبي واقف وابن مسعود آه، أنتوا عارفين خفيف وشاب قضية مش بحولك وقوتك القضية انك تقوم وانت تستشعر لا حول ولا قوة الا بالله عارف يعني ايه لا حول ولا قوة الا بالله يعني لا تحول من حال الى حال ولا قوة على الثبات على الحال الاحسن الا بالله لا تحول ولا ثبات الا بالله فلذلك إذا استشعرت لا حول ولا قوة إلا بالله ساعتها تقدر تقف وتقدر زي ما قلت لك كده بقى انك انت تبقى مخلص انك تبقى مخلص وانك انت تروح الشغل لطلب رضا الله وتبر الوالدين لطلب رضا الله احنا قلنا عزيز جدا الاخلاص في بر الوالدين ياما ناس بيكرم ابوه وامه اقصى درجه ولكن مش لله عشان صورته قدام الناس في صورتهم عشان طمعان في حاجه منهم علشان الى اخره اسباب كثيره جدا الا الله لكن نفس الشيء اللي بيكرم ولاده ولا بيكرم زوجته ما يقوليش ان هو عايش لله الا اذا إلا إذا حقق حقا اللهم إني أفعل هذا ابتغاء مرضاتك لا عشان العيال يرضوا ولا عشان يتكلموا عني بعد ما أموت ولا عشان الناس يشوفوا أنا بعمل إيه عشان عيالي هي دي ولا تكونوا من المشركين قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يسير الرياء شرك انك انت تعمل العمل ده وانت بترائي بيه الناس بتطلب بيه مدح الناس بتطلب بيه رضا الناس بتطلب بيه ثناء الناس عليك بتطلب بهذا العمل العلو في الناس يبقى في الحالة دي أبدا مش هينفعك العمل ده هيبقى شرك عشان كده قالوا الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى تغميض عين القلب تعرف تغمض قلبك عمر حد علمك الحتة دي انك تغمض قلبك انك انت وانت بتصلي يبقى قلبك مغمض عما سوى الله بعض الناس بيحب يصلي وهو مغمض كده والفقهاء بيقولوا ان التغميض في الصلاة مكروه يكره احنا عايزينك تغمض قلبك عارف يعني ايه تغمض قلبك تبقى حاسس انك بتصلي في صحراء لا حد شايفك ولا حد سامعك ولا حد معاك ولا حد هيكلمك هو ده تغميض عين القلب عن سوى الله تعالى انك انت ما تبقاش شايف حد ولا سامع حد ولا حاسس بحد قول لي وده ممكن جدا ازاي بالله استعن بالله قول له يا رب انا عايز كده اتبرى من حولك وقوتك نجي قول يا رب انا انا وحش ونفسي ابقى انسان كويس ساعدني يا رب قول يا رب نفسي اعمل الاخلاص ده يا رب علمني الاخلاص يا رب اهديني للاخلاص يا رب ارزقني الاخلاص يا رب انعم عليا بالاخلاص يا رب اقبلني في المخلصين يا رب قربني من الاخلاص كده قرب له طهر قلبك من الشرك بانك انت تحقق الاخلاص ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم احنا في الاول فاقم وجهك للدين اللي يفرق دينه يبقى مشرك ربنا قال كده ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم الذين فرقوا دينهم فرق دينه ما اظنش ان ده مجال توضيح اكثر بس محتاج كل واحد نساله انت قطعت دينك فرقته خليت كل حته في ناحيه شغلت دينك على هوى شغلت دينك على هوى السياسيين وعلى هوى الاقتصاديين وشغلت دينك على هوى الشهوات وعلى هوى الجاه والمناصب وعلى هوى الكلام وعلى هوى قطعت دينك فرقت دينك مزقت دينك ضيعت دينك ميعت دينك آآ آآ اشتريت الدنيا بدينك لعبت بدينك تلاعبت بدينك كلت بدينك ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كل اللي مسك حته فرحان بيها قال الله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه الاسلام خذوا الاسلام جمله واحده الاسلام لا يقبل القطاع ولا الترقيع جمله واحده هو الإسلام حتة واحدة تاخدوا كله حتة واحدة أهلا وسهلا الرسول قال لهم كده لما قالوا له يا أخ العرب يبدو أن ما إنما تدعو إليه لحسن ولكنه يبدو أنه تكره مما تكرهه الملوك فإن شئت أن نجيرك مما يلي مياه العرب فعلنا قال له انه لن ياخذ هذا الدين الا من حاطه من جميع جوانبه قال لهم لا لا لا لا ما تشرطش على الدين ما تقطعش في الدين اخد دي وما اخدش دي كله قالوا له نسلم لكن لا نصلي قال لا خير في دين لا صلاة فيه قالوا له طب نصلي ولا نسجد كيف نسجد فتصبح آساتنا أعلى من جباهنا من رؤوسنا قال لا خير في صلاة لا سجود فيها ما فيش حد يقول لي ما صليش ما حدش يقول لي ما اسجدش خد الدين كده كله جملة واحدة ممنوع التقطيع ممنوع ان انك تنقي تنتقي يا ما ناس النهارده بينقي الحتت اللي على هواه بينقي ويختار الحتت اللي تيجي على مزاجه بينقي ويختار الحتت اللي تنفعه في دنياه من الكتاب ومن السنه لا تكونوا من ال- من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون لما تبقوا منيبين خليكم متقين قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صل عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ طلب البراءة بقى بريء اتق الشبهات هي دي منيبين إليه واتقوه لما تتقي الله الحلال بين والحرام بين في الوسط شوية حاجات مختلف فيها اللي عايز يبقى بريء اللي عايز ياخد براءة يتقي الله في شبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أخي وحبيبي في الله ايه رأيك انت عايش لله ايه رأيك انت مخلص لله ايه رأيك انت شايف في حياتك شرك ايه رأيك انت شايف انك فرقت دينك ايه رأيك انت شايف انك قطعت دينك وحياتك ايه رأيك انت شايف ان انت بتتقي الله في الشبهات ولا واقع في الشبهات ما فاضلش غير ان احنا نرفع ايدينا ونقول تبت الى الله تبت الى الله تبت الى الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله